احنا موضوعنا بنعمة ربنا ها ملكوت الله داخلكم في متى 13 عدد 33 قال لهم مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع نفس المثل جه في إنجيل لوقا 13 برضه عشان تفتكروا 13 13 وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع برضه اتفقنا ان ربنا يسأل عن المجد بيبسط قوي الامور وبيسهلها فكان يشرح للبسطة كل حاجة بأمثال فالناس البسيطة عارفة بتخبز كل يوم فبيجيبوا الخميرة الخميرة دي حاجة صغيرة قوي تدفنها الست كده في تلات تكيال دقيق وبعدين تسيبها بعد شوية تخمر كل ده يخمر طب ايه يا رب اللي قصدته ايه بقى الملكوت في القصة دي ده اللي احنا عاوزين نشوفه دلوقتي الاباء القديسين هم طبعا اباء التفسير يعني القديسين بالروح القدس اللي مليهم بقوا يغوصوا في كل كلمة عشان يشرحوا لنا طب ايه بقى علاقة الملكوت بالكلام اللي قاله المسيح فوقفوا عند كلمة الخميرة الخميرة دي فيها ثلاث صفات على الأقل أساسية أولا إنها بتستخبى يعني الخميرة لما تحطها في الدقيق تعرف تطلعها تاني خلاص بعد شوية تلاقيها دابت كده وساحت وتاهت وما تعرفش تطلعها خلاص فتظل الخميرة وإن كانت الخميرة أنتوا عارفين مختم يعني فيها حياة عشان كده بتخمر فيها بكتيريا يعني إنما الخميرة دي غير منظورة حاجة بتعمل شغلها في الخفاء لقوا صفة تانية ان الخميرة دي صغيرة قوي بالنسبة لكمية الدقيق اللي بيتكلم عنه فمن ناحية نسبة وتناسب دايما الخميرة هي الصغيرة لقوا نقطة كمان ان الخميرة هي اللي فيها الحياة يعني الدقيق ما فيهوش حياة انما الخميرة فيها حياة وعشان كده هي اللي هتخمر العجين كله قالوا على الأقل ثلاث مفاهيم في تفسير الخميره قالوا أولا المسيح له المجد هو الخمير ليه؟ ما هو المسيح له المجد بيعمل شغله بشكل غير منظور والمسيح له المجد يبتدي صغير في قلب الإنسان ويكبر يبتدي فكرة يبتدي بآية يبتدي بموقف يبتدي بمقابلة بطرس ابتدى مع ربنا يسوع بموقف إنها في الآخر انتهى بطرس الرسول فممكن يبتدي صغير مش لأن المسيح صغير لأنه بيبتدي كده بتبقى حاجة صغيرة الرابطة الأولانية دي لقوا كمان أن المسيح يشبه يعني الخميرة تشبه المسيح أن هو مصدر الحياة أكيال الدقيق دي زي ما هنشوف كلنا دقيق يعني ما فيناش حياة بذاتنا كل الدنيا دي دقيق فيها موت إنما المسيح له المجد هو مصدر الحياة قالوا كمان يجوز المعنى عن الإنجيل والمسيح والإنجيل يعني واحد لأن دي كلمة ربنا فالإنجيل برضه يعمل في قلبك شغل غير منظور زي ما تعمل الخميرة في الدقيق يعني ممكن آية تدخل قلبك تبتدي تشتغل عليك وتغير دماغك بعد شوية تلاقي نفسك بقيت واحد تاني من كلمة لأن كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين بس تديها وقت لازم تديها وقت الخميرة مش في ساعة بتخمر ها لكن تديها وقت وتشتغل تلاقي نفسك بقيت واحد تاني برضو الإنجيل يعمل عمله يبدأ صغيرا وينمو ممكن تبقى بداية علاقتك مع ربنا آية واحدة وعد واحد من وعود ربنا وصية واحدة وتبقى دي مفتاحك لحياتك مع ربنا كلها بعد كده الإنجيل في حياة طبعا كلمة الله حية كلام ده مش كلام مكتوب ده كلام يحمل قوة الحياة ومن هنا هو ده بقى مصدر الملكوت احنا ما زلنا بنفكر في الملكوت قالوا برضو لما نلم الإنجيل على المسيح يطلع تعاليم المسيح أو تعاليم الكنيسة كل التلمذة أو كل الكنيسة اللي بتقوله بناء على كلام ربنا يسوع وتعليم الإنجيل هو ده برضو الخميرة خلونا نركز بقى دلوقتي إن الخميرة دي الإنجيل الملكوت وارتباطه بالإنجيل الخميرة دي خلينا نقول إنها مينلي كلمة ربنا أو كلمة الإنجيل مين بقى المرأة؟ ما هو الايتم الثاني او البند الثاني في المثل أخذتها امرأة المرأة أخذت الخميرة برضو القديسين قالوا ثلاث حاجات قالوا المرأة دي إما إشارة للكنيسة فالكنيسة شغلتها إيه تاخد الإنجيل وتدفنه في قلوب الناس زي الست اللي بتاخد الخميرة وتحطها في الدين شغلانة الكنيسة كده إنها تحط المسيح حط في قلب الناس تحطه بالتعليم تحطه بالأسرار ما هو الجسد والدم ده إيه بتحط المسيح في قلبك برضه فيبقى خميرة هتخمر دماغك وتخمر قلبك فيبقى أول مثل للمرأة أو أول فكرة أن المرأة هي الكنيسة فكرة تانية قالوا المرأة هي النفس يعني إيه أنت نفسك تمثل الست دي اللي بتاخد الخميرة وتحطها في العجين يعني كل نفس واعية بتاخد الخميرة تاخد كلمة ربنا وتخبيها في القلب وفي العقل وفي ال... يبقى النفس كمان تصلح أن تكون المشابه بتاع كلمة المرأة لموا الاثنين على بعض واختاروا كلمة كمان قالوا المرأة إشارة للحكمة إن الست الحكيمة هي اللي بتاخد الخميرة وتحطها في الدقيق فالحكمة الحقيقية هو إنك تنشغل بكلمة ربنا وتدفنها في قلبك تخبيها في قلبك لغاية ما تختمر كل كيانك أو يختمر العجين كله إيه هما بقى التلات تكيال دقيق التلات تكيال دقيق برضو احتاروا فيه يعني كل قديس قال معنى غير التاني واحد قال ايه بدل قال تلات تكيال يبقى اشارة لكل البشر والبشر ابتدوا بتلاتة هم مين ولاد نوح ما هو نوح هو بداية العالم الجديد بعد ما آدم جه طوفان شال العالم الأولاني وبدأ العالم الجديد بنوح نوح جاب ثلاث صبيان وكل صبي جاب جيل بعد كده نسل سام نسل حام نسل يافث فأصبح يعني في في اعتقاد واحد من القديسين أنه الثلاث أكيال مقصود بهم كل البشر اللي ينتموا إلى أولاد نوح اعتقاد ثاني جميل يقول الثلاث تكال إشارة إلى الإنسان كله الروح والنفس والجسد كلمة ربنا بتشتغل على روحك وعلى نفسك وعلى جسدك واحد تاني قال إذا كانت الخميرة هي المسيح يبقى المسيح موجود في الناموس وفي الأنبياء وفي الإنجيل احنا الخميرة دخلت التلاتة واحد تالت قال إيه هنركز على أن التلاتة دول هم العقل والعاطفة والإرادة وده اللي هيشغلنا دلوقتي بمعنى ايه يعني المثل ببساطة بقى عشان ايه ما انتهش الخميرة هنقول دي كلمة ربنا والست هي حضرتك او الكنيسة والتلاتة دول هم عقلك وقلبك وإرادتك لأنك انت تلات تكيال في بعض معنى كده ان كلمة ربنا انت هتحطها كإنسان حكيم هتنشغل هتدفنها هتخمر عقلك وهتخمر قلبك وهتخمر إرادتك هتخليك حاجة جديدة ابتدت بدقيق عادي إنما في الآخر طلعت عجين مختمر مختلف عن البداية نيجي بقى عند كلمة تاني مهمة في المثل خبأتها شوفوا مش حطتها لا خبأتها ودي بتفكرنا على طول بالآية المشهورة بتاعت إيه خبأت كلامك في قلبي تمشي قوي مع المثل خبأت كلامك ليه خبيته فمثل الزارع أول أرض ما طلعتش زرع كانت الأرض اللي هي إيه المدقات دي طريق لما البذرة بتقع لما تفضل على السطح بتحصل إيه بيجي العصفورة تلقطها تاكلها إنما لما تستخبى العصفورة خلاص مش هتقدر تدخل جواها جوه الأرض فيبقى أول حاجة لازم تشغلك إنك مش تعرف كلمة ربنا إنك تخبي كلمة ربنا تخبيها ليها أكتر من معنى أولا إنها ما تقفش على قد ودانك بس آية جميلة تقول إيه لا تكونوا سامعين فقط خادعين أنفسكم حاسب إنك تكون بتسمع وتكتفي على كده لأن دي ببساطة ممكن تكون عصفورة بتاخد الكلام وتطيره ياما وعظات وياما كلمات ممكن تكون حصل فيها كده على قد الساعة بتاعة الوعظة بعد كده الكلام طار طار ما قعدش جواك وما عملش أي حاجة معنى تاني انك تخبيها كمان انك تنشغل بيها انها تدخل جوه قلبك عشان كده خبأتها ليها أكتر من من معنى أولا ربنا يسوع له المجد لما اتكلم عن الإنجيل ما اتكلمش اقرأ بس قال تعبير تاني مختلف قال فتشوا الكتب فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة طبعا اللي منكم بيذاكر أو كان بيذاكر زمان في فرق بين القراية والمذاكرة المذاكرة تعيد وتزيد وتحاول تفهم والكلام يقعد في بالك وبعدين انت نفسك تقدر تقول الكلام اللي قريته من كتر ما قعد في دماغك بقى جواك مش براك خلي بالكم هي ده المقصود بكلمة فتشوا ذاكر كلمة ربنا مذاكرة عشان ما يبقاش الكلام في الإنجيل لازم الكلام يبقى جوه دماغك وجوه قلبك لو ما وصلش لغاية كده يبقى أنت لسه ما فهمتش ربنا عاوز إيه لأن الكلام اللي بيقوله ربنا مش معلومات ده هو حياة فإذا ما كانتش تتحول لحياة جواك يبقى لسه ما وصلتش للإنجيل وغرضه فأول كلمة تشغلنا فتشوا الكتب عشان تتغير ما هو التارجت في الآخر إن الملكوت يبان عليك ما احنا ما زلنا تحت عنوان ملكوت الله داخلكم إيه اللي هيفرق واحد عن واحد واحد بيقعد وقت مع الإنجيل وبيقراه يحاول يفهمه ويركز فيه ويتساءل ويناقش ربنا فيه ويقلبها يمين وشمال ويفضل سرحان فيها كل ده بيعمل شغل كل ده خميرة بتخمر العجين كله إنما أنت خدت آية وطرت هتطير هي كمان بعد شوية مش هتلاقي الآية جواك ربنا يسوع قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة يعني هي بتدي حياة وده اعتقاد مظبوط وهي تشهد لي فاللي هيدور في الإنجيل هيلاقي المسيح نفسه هيلاقي الخميرة الحقيقية هيلاقي مصدر الحياة عشان تخبي كلمة ربنا محتاج تحفظها خبأت كلامك في قلبي دي معناها ايه ان الواحد يحفظ احنا مثلا في المؤتمرات بنحاول دايما نسيب في جزء حفظ وندي هدايا ونعمل لكن صدقوني الناس اللي بقت بتحفظ معانا يعني اعرف واحدة حفظت ربنا يديها يعني اكتر من نص العهد الجديد حفظ بقت تقول لي انا حياتي اختلفت انا بصحى الصبح اسمع لي رسالة اقعد في شغلي اقول اصحاحين آه خلاص قالت بيبقى يومي مختلف تماما بحس بسعادة غريبة وانا عمال اريكول كده استرجع كلام ربنا بحس بت... بت... يعني كأني انا بره الدنيا خالص بسعادة بجد الحفظ لوحده له قيمة طبعا مش الكل عنده الملكة دي بس صدقوني من كتر التأمل او التفكير المعنى على الاقل هيفضل جواك وهو ده المطلوب مش بالضرورة النص الحرف مش هو اللي هيوصل لكن المعاني اللي بيقولها المسيح احنا كلنا عارفينها بالشبه كلنا عارفينها من بعيد كلنا عارفينها نظري لو حكيت لك اي حاجة من الاناجيل الاربعة محدش فيكم مش هيكون سمعها قبل كده بس صدقوني محدش فينا عارفها لسه كما يجب محدش فينا فهم اللي ربنا كان قصده كفاية محدش فينا وصل للعمق بتاع الكلام بدليل لما بتقرأ أقوال القديسين بتفاجأ إيه ده جابوا الكلام ده منين فهموا الحاجات دي إزاي غوطوا وغاصوا فيها كده إزاي ما هو بقى ده الفرق بين واحد مخبي الكلام جواه زي الكنز وبين واحد عارفه لا في فرق كبير فالحفظ جزء من خبأتها أو خبأتها حاجة تانية جزء انك تقعد تعمل مقارنات يعني ايه اللي يقرأ كتير الانجيل تلاقي في آية بتقول مقارنين الروحيات بالروحيات لما تحب الإنجيل وتغوص فيه هتلاقي الآية دي بتفكرك بآية تانية والآية دي بتفكرك بموقف تاني والموقف ده بيستدعي موقف والشخصية دي قريبة من الشخصية دي هتلاقي فعلا الإنجيل كله مترابط جدا ومتماسك جدا بشكل فوق العقل وإنه كله بيقدم وجبة دسمة أو حاجة كده متكاملة مع بعض تقدرش تفصلها احنا بالنسبة لنا كمبتدئين الإنجيل عبارة عن أصفار منفصلة وأغلب الأصفار ألغاز وفاضل سفرين ثلاثة اللي بنتعامل معاهم وفاهمينهم ده لأنك يعني زي ما قال بولس الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم بعد لم تكونوا تحتملوا لأن الطعام القوي للبالغين اقعد بقى مع واحد زي أغسطينوس من فلاحين الكتاب تلاقيه آه شغلانة وهو بيربط يمين وشمال وتكوين برؤية بيوحنا بمزامير بإيه ده عامل ده كله ازاي أغسطينوس له تأمل جميل يقول الإنجيل ده عامل زي السفرة اللي مليانة أكل كل أنواع المشاهيات وكل واحد يدخل يختار ويأكل براحته المهم يطلع شبعان لما كانوا يسألوه لازم نقرأ بالتسلسل ولازم قال في الأول يجوز لأنك بتعلم نفسك الأكل إنما لما تبقى صحتك حلوة وأكيل محدش هيوقفك براحتك براحتك تقعد في صفر بالشهرين ثلاثة ربنا يديله الصحة ابونا تدرس يعقوب من عشاق الإنجيل وربنا يحميه لأنه ثروة للكنيسة كلها أبونا تدرس بقى من النوع اللي ممكن يستهويه صفر يقعد فيه ثلاثة أربع شهور مش عارف يطلع منه ما بيوعظش غير فيه ما بيفكرش غير فيه وكل آية بالنسبة له تخليه متوه كده بالساعات لأنه بالنسبة له الموضوع مش معلومات ودروس القصة أصبحت مزاج وعشق وحب طب احنا لسه معدتنا ما تستحملش الكلام ده بس هو ربنا كان قاصد كده ان كلمته توصل تبقى خبأتها فيبقى حاجة جوه قلبك شغلاك بتخمر الدنيا كلها يعني ايه عقلك بيبقى مختلف ومشاعرك بتبقى مختلفة وسلوكك بيبقى مختلف بعد شوية تيجي كلمة زي كلمة التأمل دي كلمة صعبة على ناس كتير يعني ايه تأمل ده ايه اللي بيتأملوا طول النهار دول التأمل ببساطة معناه إمعان التفكير إنك تقلب الفكرة في دماغك كتير يجوز تطبقها على نفسك يجوز إنك أنت تسرح فيها يجوز تحفظها يجوز تقعد تربطها بقصص من الإنجيل بص هي مجرد إنك أنت قاعد كده متربس قدام الآية شويتين ده اسمه تأمل كان في مثل جميل اتعلمناه زمان يقولوا حبيب جرجس اللي كان قاله كان لما بيقرا الانجيل كان بيت فلاحين زمان فكان يشوف الحمام بينقر الحب فالحمامه لما تاكل الحبايه تخطف الحبايه من الارض من الارض وتقعد تحرك بوزها كده بس راسها لفوق وبعدين تيجي على الحبايه اللي بعدها وبعدين ترفع راسها مفيش حمام من الفجعان اللي واحده ورا واحده ورا لا مفيش كده معرفش دلوقتي الوضع ايه بس هو ده اللي قاله يعني انه كان الحمام زمان على الاقل بياخد الحبايه ويرفع كده بوزه ويقعد ياكله عجبته الفكرة هو بيقرا الإنجيل كان بيقرا الإنجيل ساعتها فقال أنا هقرا الآية هاخد الحبة وأقعد أعمل كده يعني إيه مش هطلع من الآية للآية اللي بعدها على طول ده فجع ده هيجيب لي سوء هضم مش هفهم لا أنا هاخد آية آية وأقعد كده إيه أهضم على مهلي عشان الصحة تبقى حلوة ففي ناس تقرا الإصحاح في دقيقتين في ناس تاخد فيه ساعتين إيه الفرق لا فرق هضم ببساطة كده فرق صح فرق كبير قوي بين واحد هيختمر فعلا وبين واحد طلع بمعلومة ما ما غيرتش فيه كتير وعشان كده احنا كلنا في زمن عندنا اناجيل مطبوعة في بيوتنا ما كانش الكلام ده من 200 سنة او 100 سنة انما للأسف حياتنا مش باين عليها الانجيل خالص ليه عشان كلمة خبأتها دي عندنا الخميرة والخميرة ما اسهلها مذابح كلها عليها جسد الرب ودمه الأناجيل كلها في البيوت مطربة إنما مفيش تغيير مش باين علينا تغيير كانوا زمان أبسط من كده الآية الواحدة ياخدوها بس تقعد تشتغل وتخمر ولازم تطلع تبان عليهم حاجة كمان كلمة اسأل يعني إيه يجوز وانت بتقرا الانجيل تقف في حته مش فاهمها ده لازم يحصل كتير اسال تقول انا لاقي حد اساله اولا اسال ربنا مش ربنا اللي كاتب الكلام ده هتقول لي وانا طوله منين في آية جميلة تقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك هو أنت فاكر الروح القدس اللي كتب الكلام ده عالي في السماء ده هو في قلبك ده أنت بعد المعمودية والميرون الروح القدس جواك وعشان كده الآباء قالوا ما ينفعش تقرأ الإنجيل من غير ما تصلي ليه لأنك كل موقف بتسأل ربنا انت عاوز تقول ايه طب انا مش فاهم انا رب غبي مخي على قدي قول لي بالظبط عاوز تقول ايه لما تقعد كده تاخد وتدي مع ربنا هتلاقي نفسك الروح القدس بيعلمك لان هو اللي كتب الكلام طبعا ده ما يلغيش عشان برضه ما تفتيش ما يلغيش انك ترجع تسأل الكنيسة وتسأل الاباء وتسأل الكتب يجوز لكن حتة السؤال دي بتكشف لك حاجات كتير قوي الراجل الوزير اللي كان يهودي من الحبشة في زمن الرسل في أعمال الرسل كان رايح يحج في أورشليم كان يهودي وبعدين هو راجع راجل تقي زي الفل راجع بقى من أورشليم على الحبشة ولا راكب بقى مرسيدس من بتوع زمان حنطور يعني آه آه مركبة يقول الكتاب كده مركبة مركبة دي يعني غالبا حصانين كده محترم وزير وفي لبس المبشر كان بيلف في البلاد من بلد لبلد فالروح القدس قال له امشي مع الراجل ده الراجل ده مستوي فعمل autostop وركب المركبة قعد جنب الوزير فقال له انت بتقرا ايه قال له بقرا اشعياء قال له انت فاهم بتقرا ايه قال له لا كيف افهم ان لم يفسر لي احد قال له بتقرا ايه بالظبط قال بيقول كشاة يساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام من يجزها من الضغطة والدينونة اخذ عمن يتكلم النبي ده السؤال بقى هو بيتكلم عن مين مين ده الشاة اللي ساقوها للذبح ومين اللي قاعد ساكت وهو مظلوم مين ده اتكلم عن نفسه ولا عن مين طبعا ما فيش احلى من كده بداية فبدأ على طول فيلبس يكلمه عن المسيح مسافة الساعتين اللي راكب معاه وقاعد يشرح له الراجل خلاص كده اختمر اختمر لانه سأل وفهم وحب وتعلق قال له عاوز اتعمد قال له انا عمتك وبدأت كنيسة الحبشة بالموقف ده خمير يخمر العجين كله الحبشة كان لها وقت من أقوى كنائس العالم ابتدت بالراجل ده اللي كان بيسأل عمن يتكلم النبي والسؤال ده خلى الكلمة تدخل قلبه ويخبيها ويختمر العجين كله انت كمان بتسأل ولا لا ياما الواحد يقرأ وبعدين يقفل ويقول مش مهم افهم مش مهم تفهم يعني تحاول تفهم كتب الدنيا والعلم الخاص بيك وياما كتب ذاكرتها وياما شهادات خدتها وكلمة ربنا اللي هتدخلك السماء مش عايز تفهمها ولا انت بتقول انك فاهم ادي اوحش واوحش لانك لو فاهم تبقى غالبا مش فاهم حاجة لان الكلمة غنية جدا وملهاش اخر خبعتها كمان تخليك تقرا تقرا كتير يعني ايه يعني ربنا يسوع له المجد وصف الشخص اللي بيحب كلامه وصف جميل يقول كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء عارفين لما يكون جده قاعد في البيت وجده ده غني ويجي له الاحفاد بقى طابور احفاد كده ويبتدي يطلع لهم بقى خد انت كذا وخد انت كذا ويقعد يغرق عليهم بعطايا وكنوز ربنا يسوع وصف محب كلامه هذا الوصف انه راجل غني قاعد يطلع من كنزه لما تحب الانجيل قوي هتلاقي نفسك بتقلب الجديد على القديم بتجيب آية من هنا وآية من هنا وموقف من هنا وموقف من هنا وهتلاقي الإنجيل محصرك دخل في كلامك ودخل في عقلك ودخل في سلوكك من غير ما ما تجتهد كانوا الآباء زمان كده يقول لك في البرية زمان كانوا الرهبان يعملوا إيه يستخسروا يتكلموا الكلام العادي فلما ما يقولش سعيدة إزيك يقول الرب راعية فلا يعوزني شيء فالتاني يقول له الساكن في عون العلي دي هاي دي يعني فاهمين ازاي وكانوا بينفذوا الآية الحرفية بتاعت مكلمين بعضكم بعضا بمزامير ما هي الآية بتقول كده يعني ما تتكلم خسارة تضيع وقت ما تقول له عندي كلمة حلوة أقولها لك ربنا بيقول كذا والتاني يرد عليه ربنا بيقول كذا ما عندهمش حتى الوقت من كتر حرصهم ان نقعد نحكي وخلاص ناس فرحانة بربنا وحاسة معاها كنز وعاوزة تختمر ما عندهاش وقت لشغل الدنيا ردد ردد يعني ايه عشان الكلمة تثبت اقعد اكترها زي الحيوانات اللي بتكتر اقعد رددها كلمة يلهج اللي بيقولها داود في مزاميره دي في وصاياه يلهج نهارا وليلا يعني بيقعد يعيد ويزيد يقعد الآية أو الفكرة أو المعنى أو الوصية أو الوعد طول اليوم عمال يكررها يكررها يكررها معلمنا يعقوب يقول اقبلوا الكلمة المغروسة يعني عارفين البذرة عاوزة تتزق جوه جوه جوه جوه كل ما بقت جوه قوي كل ما هتطلع نبات قوي جدا ساعات كلام ربنا يبقى على السطح كده عاوز تجيب شاكوش وتقعد تدقها تدقها تدقها لغاية ما تدخل لغاية قلبك جوه الدق ده هو المجهود اللي بتعمله بعقلك وانت بتراجع كل كلمة وانت بتفكر وانت بتقرا وانت بتحفظ وانت بتردد انت عمال تزق الكلمة جوه وكل ما هتتزق جوه كل ما هتتغير وهتبقى خبأتها صح في ناس تقول احنا مش بنتوه في قراية الانجيل الانجيل زي ما اتفقنا كده هو الخميرة اللي هتخمر العجين كله هو اللي هيدخل الملكوت حياتك كلمة ربنا هي اللي هتخلي ملكوت الله داخلكم يجوز انك انت دايما تعمل حوار مع ربنا في كل جزء بتقراه ففي ثلاث كده مفاتيح في الموضوع الاول لاحظ النص يعني ايه انا بكلم ناس مثقفة فيعني انتوا بتعرفوا تذاكروا بتعرفوا تقروا من الحاجات المهمة في الانجيل انك تلاحظ تبقى قوي الملاحظة لأن الملاحظات اللي وانت بتقرا هتكشف لك حاجات كتيرة مستخبية يعني هات أي نص كده واقعد طلع ملحوظات مثلا تقول أنا ملاحظ إن ربنا يسوع كرر كلمة الحياة كذا مرة أنا ملاحظ إنه هنا بدل ما يقول الحاجة بيسأل وبيسيب الناس هي اللي تتكلم أنا ملاحظ اقعد طلع ملحوظات شوية الملحوظات دي هتخليك تفهم يعني بعد ما تقعد تلاحظ كده تقرا النص مرتين ثلاثة الأول وبعدين تحاول تفهمه يا ترى هو يقصد إيه وكلمة فهم دي طلعت عند الآباء درجات يقول لك في الفهم المباشر الأول أو الفهم السطحي أو الفهم الجسدي يعني المعنى الأولي وده مطلوب إنما عمره ما يقف عند دي يجي حاجة اسمها الفهم السلوكي أو الفهم التطبيقي يعني إيه؟ يعني الكلام ده أنا أعمله إزاي؟ الكلام ده أعيشه أنا إزاي؟ يجوز بتقرا حاجة في العهد القديم قصة موسى ولا داوود واحد يقول لك هي معلومة لا مش معلومة ما هو ربنا اللي في القصة هو ربنا وانت زيك زي موسى بني آدم فالقصة قصتك مش قصة موسى ولا داوود ولا إبراهيم هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فربنا اللي بيتكلم معاهم موجود لغاية دلوقتي وبيتعامل معاك وانت كبني آدم فيك الحلو وفيك الوحش زي أي واحد زمان فانت هتاخد ايه من الكلام ده فانت فهمت طلعت بحاجة ولا ما طلعتش اوعى تسيب الانجيل من غير ما تسأل نفسك سؤال اعمل ايه ماذا تريد يا رب ان افعل يبقى قريت وما طلعتش بحاجة المفروض كل يوم تطلع بحاجة يجوز مش لازم تاخد تدريب كل يوم والا تبقى بتنط من تدريب لتدريب انما ممكن تاخد حاجة تبقى ثروة ليك يعني اقول لكم طريقة تاني ممكن تبقى مفيدة في قراية الانجيل وانت بتقرا الانجيل طلع اربع حاجات من كل نص او حاول تستخرج الاربعة دول وعد وصية حقيقة مثل أقولهم تاني عشان تحفظوهم وعد وصية حقيقة مثل وعد يعني إيه ما أكثر الوعود مثلا في آية بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير ده اسمه وعد لما تلاقي وعد تعمل إيه تحطه في الرصيد عندك تخبيه ده ثروتك ده راس مالك الوعد ده هو أغلى حاجة عندك لأنه ده وعد من ربنا وربنا ما بيخلفش وعده لما تلاقي وصية يعني مثلا لا تدينه لا تكذبه أحبه هتلاقي الوصية دايما تبتدي بفعل أمر أو فعل نهي الوصية دي معناها تتعمل في واحد يقعد يقول تأملات في الوصايا في الوصايا مش عاوزة تأملات الوصايا تتعمل فيبقى الوعد يشغلك ويفرحك لأن ربنا بيقول لك حاجة حلوة أنا معاك على طول حاجة جميلة أوي ده وعد الوصية بتقول لك اعمل كده عشان ما تبعدش عن ربنا حاضر يبقى الوصية لازم كلمة حاضر الوعد لازم كلمة أشكرك فاهمين رد الفعل ماشي إزاي لما تلاقي وعد هتقول في سرك أشكرك يا رب لما تلاقي وصية هتقول حاضر ثالث حاجة الحقيقة حقيقة يعني إيه يعني مثلا أنا هو الطريق والحق والحياة دي لا هي وصية ولا هي وعد بس ده إعلان حقيقة تروس تروس حقيقة طب الحقيقة رد فعلك ايه امين امين يعني اؤمن يبقى وانت بتقرا الانجيل بترد كلمة من ثلاثة لغاية دلوقتي بتقول ايه لقيت وعد اشكرك يا رب لقيت وصية حاضر يا رب لقيت حقيقة اؤمن امين فاهمين الفكرة ماشية ازاي يبقى انت ماشي مع ربنا بتقرا وبترد بتقرا وبترد يفضل حكاية مثل هتيجي انت بقى اللي تقول مش فاهم هتلاقي مثل يفهمك فهتقول في سرك فهمت مش مهم فهمت دي يعني إنما يعني أنا أقصد إيه أنت اللي هتيجي في لحظة تقول مش فاهم هتقلب الإنجيل هتلاقي مثل أو قصة أو شخصية بتشرح لك اللي ربنا قاله أديك مثال لما أقول لك كلمة إيمان تقول لي مش فاهم يعني إيه إيمان أديك مثل حياة أبونا إبراهيم قصة أبونا إبراهيم تقول لي فهمت إذا حياة أبونا إبراهيم مش history هي history صحيح بس بالنسبة لك أنت مش مجرد تاريخ تعرفه بالنسبة لك فهمتك يعني إيه تؤمن يعني إيه تثق في كلمة ربنا مهما كانت غريبة معناها فهمتك تستنى ربنا حتى لو اتأخر المثل شرح لك ربنا يسوع كان دايما كلامه بقى يجمع بين الحاجات يعني تقلبوا الموعظة على الجبل يقول إيه مثلا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون لأن هذه كلها تطلبها الأمم تأملوا زنابق الحقل أنها لا تزرع ولا تغزل ولكن أبوكم السمي السماوي يقوتها كم أنتم بالحري أفضل من عصافير كثيرة اطلبوا أنتم ملكوت الله وبره أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم أنا قلت خمس ست آيات فيهم الأربعة في وعد ها حد لقى وعد ولا لا لا اطلبوا دي مش وعد ها يا بول هذه كلها تزاد لكم وعد تبقى فرحان قوي ان كله على البيعة اي حاجة في الدنيا تاخدها على البيعة ما تقولش همها وعد جميل قوي طب في وصية لا تهتموا بحياتكم بما تأكلون او اطلبوا اولا طب في حقيقة حد خد باله كم أنتم بالحري أفضل من عصافير كتير هذه حقيقة يعني إيه يعني إذا كان ربنا مشغول بالعصفورة ده أنت غالي جدا عن العصافير دي حقيقة لا بتطلبك بحاجة ولا بتوعدك بحاجة بس دي تروث أمين يعني إيه أنا مصدق يا رب إن أنا غالي عنك طيب في مثل اه طبعا بص للعصافير أو للزنابق يبقى كل عصفورة بتحكي لك درس كل ما تشوف عصفورة تفكرك باللي قاله ربنا يسوع كل ما تشوف وردة بتقول لك ربنا يحبك اكتر مني شوف انا شيك ازاي انت اغلى مني يبقى كل كلام اصبح مترجم في دماغك الى حوار مع ربنا اشكرك على كل وعد حاضر يا رب لكل وصية فهمني هيديك مثل اؤمن او امين لكل حقيقة هتلاقيها في الكتاب لو فنطت الكتاب كله على الحق بالطريقة دي هتلاقي الانجيل مش صعب يحتاج الحوار مع كلمة ربنا إلى تساؤل وحفظ ومراجعة نقول شوية آيات بقى عشان إيه ما تروحوش مننا خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك تلاحظ أن لما الخميرة تملى عقلك هتلاقي نفسك ما بتعرفش تغلط يعني احنا دلوقتي بنقعد نتكلم عن الغلط كأن حاجة صعبة قوي ان الواحد ما يغلطش تصور لو كلمة ربنا شغلتك زيادة هتلاقي نفسك صعب قوي تغلط فاهمين الفرق الطبيعي دلوقتي ايه ان احنا صعب قوي ما نغلطش لو كلمة ربنا خمرتك تمام شغلتك تمام هتلاقي صعب قوي تغلط مش عارف تغلط مش هتعرف تغلط من كتر ما كلمة ربنا شغلاك يقول في يعقوب واحد اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم يبقى كلمة ربنا هي اللي هتخلصك قد ايه احنا مهملين في حق الانجيل ربنا كلمة ربنا غالية وغنية وعندنا الصحة وعندنا العينين وعندنا الوقت او نقدر نلاقي وقت انما اخر حاجة في حساباتنا كلمة ربنا فمتى 25 كان في الحكاية بتاعة الحكيمات والجاهلات وطلع ان الفرق بينهم فرق يبدو طفيف كله عرايس كله سهران كله على سنجة عشرة كله ماسك مصابيح كلهم عذارة مفيش فرق خالص قال ايه الفرق بين واحدة واحدة في العلبة ايه العلبة دي انتوا عارفين المصابيح زمان زي الكلوبات كده تلاقي فيه درج بيعمروا بيه بيحطوا الزيت في الفتيل يعني الفتيل ممكن ينشف او حاجة زي كده يحطوا له الزيت فبتبقى في اوان في زيت في الاواني فالزيت ده مش باين خالص هو اللي باين قدام الناس الفتيل والنور والازاز وال... فكلنا كده على بعض يعني قدام ربنا عذارة يعني بمعنى منورين شكلكم حلو كلكم ناس جايين مؤتمر وبتصلوا وعاوزين ربنا وحاجة فل اللي هيفرق واحد عن واحد ايه حاجة مش باينة زيت في الأواني في الدرج في القلب قد ايه كلمة ربنا شغلاك قد ايه مشغول بوصيته مخ- مختمر قد ايه حتة اللي بينك وبين ربنا دي اللي هتفرقك انما المنظر النهاردة كله شبه بعض كله حلو كله عاوز ربنا لكن مش كل اللي عاوزين ربنا هيقفوا في اليوم الاخير جاهزين ومستعدين مثل كمان بتاع الزارع يقول ايه في لقى 8 بتوع الارض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر في ناس تاخد الكلمة وتفكر فيها وتنشغل بيها وتقعد ايه تشتغل عليها لغاية ما تطلع ثمر يعني مثلا اي وعظة طلعت منها بخطوة لقدام ولا لا خدت الكلام في قلب جيد يعني قلب مفتوح عاوز تعمل حاجة ولا هتفضل الحتة الموضوع على قد وقته وخلاص قضيناه مع ربنا طب وبعدين الكلام ده مش معلومات ما تخليه يغير فيك بقى شوية يعني لو طلعت من المؤتمر ده كله انك ناوي تقعد مع ربنا كل يوم نص ساعة تقرا الانجيل هتبقى خدت خطوة خطيرة في حياتك يمكن هي دي اللي دخلك السما في الاخر لو طلعت من المؤتمر ده كله انك انت ناوي تنادي على ربنا يسوع مئات المرات كل يوم زي بتاعت امبارح صلاة يسوع دي وهتنوي عليها وتجاهد فيها وتثمر بالصبر الحكاية مش هتيجي كده هتبقى محتاجة صبر شوية طب وماله بس هيحصل تغيير هيحصل ثمر في مزمور 119 يقول كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي ده قال الكلام ده يعتقد أنه داود أو واحد من تلاميذه لكن لو كان داود وده راجل ملك مفيش حد فينا مفروض مشغول قده لما يقول اليوم كله لهجي يعني كلمة ربنا مش راضية تطلع من دماغه يبقى مش هيبقى لنا حاجة نقول له يا رب كنا مشغولين مهما كنت مشغول طب ما ربنا اللي اداك المشغولية ربنا اداك الشغل واداك الصحة واداك العيال هو اداك الحاجات دي عشان تنساها في تثنية ستة في نص جميل قوي ربنا يسوع له المجد قاله لليهود بعد ما وصاهم وقال لهم الناموس قال له اسمع إسرائيل هنا كان بيكلم كل الناس كأنهم شخص الرب إلهنا رب واحد تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك خبأتها مش في ودانك لا عاوزها على قلبك على قلبك يعني مشغول بيها فعلا مش بس كده يقول ايه قصها على أولادك دي قضية تاني تحتاج مننا كلنا مراجعة كم مرة قعدت مع أولادك تحكي لهم كلمة ربنا دي وصية لأنك لما هتحكي كلمة ربنا أنت نفسك هتحفظها وهتفكر فيها أنت بتحكي لهم كل حاجة في الدنيا بتعلمهم علوم الدنيا طب حكيت لأولادك ربنا عاوز إيه ربنا بيحبهم قد إيه ربنا بيعمل معهم إيه تاريخ البشرية من ناحية ربنا شكله إيه قصها على أولادك دي وصية تكلم بها حين تجلس في بيتك كم واحد قاعد كده في الانتريه بتاعه وايه قاعد يحكي عن كلام ربنا انما احنا نفتح التلفزيون او الكمبيوتر او الدش او نجيب التليفون والموبايل نتكلم في اي حاجة الا في الامور الروحية ولو حد حب يتكلم في الامور الروحية يهزقوه يعني احنا كأن دي بقت حاجة عيب عندي وصية ربنا تجلس تتكلم بها في بيتك يعني قعدتك العادية مع أولادك أحلى حاجة عندك إيه؟ كلمة ربنا حاجة غالية حاجة جميلة هتوصلنا السما كلنا في الآخر هتخلي بيتك ملكوت هتخلي ولادك عايشين في الملكوت هتبقى أنت نفسك جواك ملكوت طيب أنت بتستكتر تتكلم عن ربنا ليه وحين تمشي في الطريق ده مش بس وانت قاعد في بيتك لما تمشي في السكه طب انا هتكلم نفسك كلم نفسك بس على كلام ربنا لو لقيت حد ماشي معاك في السكه كلمه عن ربنا وحين تنام الله حين تنام كمان ايوه وحين تنام اقعد احكي مع كلمه ربنا تبقى اخر حاجه قبل ما تنعس خالص حته من الانجيل في دماغك وحين تقوم اول ما تفتح عينك كلمه ربنا يقال داود النبي كان يعمل ايه معلق القصاره فوق السرير في اخر حياته يقولوا أول ما يفتح عينين يشد القصارة ويديها عشر مزامير بجد كان عامل كده يعني كان ملك بس هو عايش بيحب ربنا بيحب كلام ربنا وهو ده أساس فكرة الصلوات بالمزامير إنه إن الكتابة دي كتابة عاشق لربنا فلما بتحب المزمور بيحرك في قلبك الشعور اللي كان كاتبه صاحبه فاهمين الفكرة؟ الروح القدس اللي كان بيحرك قلب هؤلاء الكتاب القديسين هينقل لك نفس شعورهم لو انت واظبت على المزامير هيحسسك بنفس الإحساسات بتاعتهم دي حاجة كبيرة قوي وحين تقوم واربطها علامة على يدك طب ما هو مش مستاهل لا احتياطي لحسن لحظة تنسى تبقى مربوطة كده في ايدك مش هت... ما تنفصلش عنك كلمة ربنا فلحسن لحظة تروح منك تبقى لازقة ليك ولتكن عصائب بين عينيك انتوا عارفين دي اللي خدوها الفريسيين وعملوها ايه منظر بس بقوا يعرضون العصائب طلع من دماغهم دماغ تانية كده قال ايه حاطط انجيل هنا طبعا منظر حرفي يعني هم خدوها بحرفية بقى يحط ايات كتير قوي قوي فتلاقيه شايل شيله كده صحيح وطبعا بقدر الشيله يبان كانه تقي فكان منظر بس انما ربنا ما يقصدهاش في حرفها لكن يقصد عصائب بين عينيك يعني تبقى عينك ما بتغيبش عنها صدقوني ساعات الواحد يروح بيوت ناس بيوت عاديه زي بيوتنا تلاقي الشخص كل اوضه حاطط فيها ثلاث اربع ايات محاصر نفسه بكلمه ربنا احنا ساعات نتكسف من الكلام مش كده اصل هيجي لنا ضيوف وهيجي لنا طب خلي الضيوف ينفعوك انما كلمه ربنا دي الغاليه اللي قال لك خليها محاصراك خليها حواليك ما انت بتنسى بتنسى ان الرب يرعاني طب خليها قدام عينك بتنسى لا تدينه خليها قدام عينك بعد كده يقول ايه ولتكن واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك ربنا عاوز كده عاوزنا ننشغل بكلمته لأن كلمته هتعمل إيه؟ هتخلي ملكوت الله داخلكم. بقدر ما كلمة ربنا تشغلك هتلاقي إن قلبك بقى ملكوت، بقيت عايش في ملك تاني. بقيت مختلف عن كل الدنيا. إذا كلمة ربنا على الأقل بتعمل ثلاث حاجات كبيرة أوي. تقدس الفكر، تنقي القلب، تقوي الإرادة. خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكيال من الدقيق تقدس الفكر اللي بيغرق في الكلام كلام ربنا تلاقوا أفكاره تنقت لوحدها بقت أفكاره مقدسة لأن كلمة ربنا قوية حية تعمل حاجة لو أنت تعبان من أفكارك أفكارك فيها غل فيها غضب فيها كبرياء فيها شهوات فيها طمع فيها فلوس فيها انتقام حرب الأفكار صعبة جدا محدش فينا ما بيتحاربش من أفكاره أسهل حاجة تعمل إيه غرق أفكارك في خميرة الكتاب المقدس هتلاقي بعد شوية أفكارك هادية تقدست ساعة ما تسرح هتسرح في الإنجيل لأنه خلاص الخميرة خمرت عقلك فبقى عقلك مقدس يقال أن القديس يوحنا القصير كان راهب طيب أوي وكان راجل بسيط وصل في الاخر انه ما بيعرفش يحكي في حاجه بره الانجيل ما بيعرفش فكان مثلا مره يقول له رهبان يقولوا له ايه الجو اليومين دول جميل والشجر طالع مش عارف في يعني ثمر وحاجات حلوه فقال اصل هو يا جماعه الثمر ما يطلعش غير لما وقلبها كتاب مقدس من غير ما يحس بقى الرهبان يبصوا لبعض يا ابونا مش عارفين نكلمك يعني احنا مش وقت وعظ يعني احنا جايين نقول لك بس الجو جميل انه ما بيعرفش يطلع بره ومش بيعملها على فكره بتك بتكلف وافتعال لا هو من حبه في كلمه ربنا بقت خلاص شغلاه على طول تنقي القلب قلبك مليان مشاعر وحشه فيها مشاعر غلط في مشاعر انانيه في مشاعر غضب في غل في غيظ في خوف في قلق في كل دي مشاعر في القلب طب والحاجات دي هتروح ازاي كلمة ربنا هي عليها تنظف ده كله خارقة يقول كده معلمنا بولس إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل تخيل كلمة ربنا تدخل المفاصل معرفش ازاي دي يعني دي اللي هتبقى تقوي الإرادة ومميزة أفكار القلب ونياته تنور كده تخليك من جوه عالم تاني جواك كأنك سما جوه قلبك فيها المسيح وفيها العذراء وفيها الملائكة وفيها الفرح وفيها السلام وفيها المحبة تبقى إنسان مختلف تماما تقوي الإرادة مشكلتنا إرادتنا ضعيفة كلنا نفسنا نبقى كويسين ونفسنا نصلي ونفسنا نعترف طب وبعدين واقفة على نفسنا دي طب إمتى الإرادة تبقى شديدة ادي وقت للإنجيل لو اديت وقت للإنجيل هتلاقي بعد شوية إرادتك اتحركت ما بقتش الحكاية على قد نفس لا بقى في أكشن بقى في قرار بقى في موقف بقى في تغيير يوحنا ستة يقول الروح الذي هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا يعني أنت عمال تهتم بجسدك جسدك جسدك وبعدين هتاخد منه إيه الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة عاوز تمتلئ بالروح وتبقى فرحان بربنا على طول خليك مع الإنجيل أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به بتعجب إن الآية دي اتقالت والتلاميذ كانوا في حاجات كتيرة قوي مش فاهمينها دي اتقالت قبل الصليب ولما اتصلب اتخضوا وخافوا وترعبوا كأنهم مش فاهمين حاجة إنما بالرغم إن هم مش فاهمين كل اللي قاله المسيح قال عليهم إيه أنتم الآن أنقياء يعني مجرد تقعد مع الإنجيل وتدي كتير وقت قلب وعقل للإنجيل هيحصل تنقية حتى لو لسه مش فاهم كل حاجة برضه هيحصل تنقية آه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته في أرمية 15 كان في كلمة جميلة قوي إن الإنجيل يبقى أكل بقى وجد كلامك فأكلته إمتى الواحد يوصل إنه يبقى مروح بيتهم عادة الناس بتروح جعانة شوية بدل ما يفتح التلاجة ولا يجري على الميكروويف ولا يبقى جعان لكلمة ربنا امتى الواحد يوصل لدي دي اللي قال عنها المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر في ناس تحس ان هم جعانين لكلمة ربنا جعانين يعني جاي باشتياق اظن ما حدش فيكم مش عارف يعني ايه جوع الجوع معروف امتى بقى الواحد يبقى عنده جوع لكلمة ربنا حاسس ان هي دي اللي هتريحك دي اللي هتغيرك آخر حاجة بجد اختمر الجميع اختمر الجميع اللي قالها ربنا يسوع يعني ايه بقى اختمر الجميع تفضل كلمة ربنا جواك تغير فيك لغاية ما يبقى كل العجين مختمر يعني ايه بالبلدي كده لو مسكت اي حتة من من العجين اللي كان دقيق تنفع تبقى ايه مش كده الستات بيقولوا كده انا قالوا لي كده ما اعرفش صح ولا غلط تنفع هي ذاتها تبقى خميرة مش كده لو سبتها فترة طويلة هي ذاتها ممكن تبقى خميرة معناها ايه انت نفسك بقيت انجيل مش الانجيل خمرك بقيت انت كبني ادم انت نفسك بقيت انجيل بيمشي على رجلين بقيت مسيح صغير يحطوك في اي حتة تخمر الدنيا لانك انت اتخمرت صح فاختمر الجميع يعني ايه هكذا ينتشر الملكوت امتى الانجيل يخمرك تقوم انت تخمر اللي حواليك تلاقي الملكوت عمال يمتد والكنيسة تحتوي العالم كله جواه هي دي سياسة ربنا هي دي خطة ربنا بس تبتدي من قلبك تبتدي بخميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها فعقلك وقلبك وإرادتك عشان كده ربنا يسوع يقول إيه تحب الرب إلهك من كل قلبك هو ده الاختمار الاختمار يعني إيه يبقى ربنا مالك قلبك وعقلك ونفسك احنا كلنا بنحب ربنا من قلبنا لكن ما اظنش حد فينا وصل الى كلمة من كل القلب لسه كل دي عليها كتير قوي لسه بنحب حاجات كتيرة وقد يكون بنحبها اكتر من ربنا انما ربنا باله طويل ومستني على الخميرة بس الهدف واضح لازم توصل في الاخر ان كل القلب كل العقل كل النفس في كلوسي واحد يقول ايه الذي ننادي به كلمة ربنا منذرين كل إنسان معلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا هو ده الاختمار الاختمار انه انت تتخمر وتبقى عاوز كل واحد مش بس يعرف ربنا يبقى كامل في المسيح يسوع في بعد أفقي عاوز توصل ربنا للعالم كله وفي بعد رأسي عاوز كل واحد من العالم دول يبقى كامل في المسيح يبقى هو كمان مختمر تماما وطبعا انت جزء من القصة دي أرمية عشرين أرمية كان بيحب كلمة ربنا قوي كل ما يجيب اسم ربنا ويتكلم عن ربنا كانوا يهزئوه في زمن أرمية بالذات كان اليهود صعبين جدا وكانوا وثنيين اليهود نفسهم بقوا وثنيين فيا عيني ال- ال- وربنا مختاره من صغره كده يبقى نبي فكل ما يقول كلمتين ياخد على دماغه فقلت لا أذكره قلت مش هجيب سيرته تاني كفاية بقى ولا أنطق بعد باسمه فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي فمللت من الإمساك ولم أستطع يعني إيه هتوصل معاك لما تحب كلمة ربنا تيجي تمنع نفسك مش هتعرف مللت من الإمساك يعني إيه حاولت أمنع نفسي عن الكلام ما عرفتش لما كتمت كلمة ربنا مش عاوز أطلعها زي نار بتشوج جواي مش قادر أسكت هتوصل لكده احنا النهارده مش قادرين نتكلم خيبة تقيلة انما ربنا عاوزنا توصل بينا ان احنا مش قادرين نسكت فرق كبير قوي هو ده الاختمار لما تخمر تمام هتلاقي نفسك فرحان بربنا وحاسس بقيمة كلمة ربنا ففي كل حتة عاوز تتكلم عن ربنا وكل شخص عاوز تقول له كلام من الكلام ربنا الحلو لأنك هتبقى محصورة في عظامك فمللت من الإمساك ولم أستطع قلت أتكلم وأتهزأ وخلاص لإلهنا كل مجد وكرم الأب